بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين آم، فرحان اشوفكم والحمد لله على السلامه من الامتحانات آم، موضوعنا بنعمه ربنا عنوانه انا ما انا يعني ازاي الواحد فينا يفهم نفسه ويعرف قيمه نفسه ودي بتحدد حاجات كتيره قوي في حياته تصرفاته مستقبله طموحاته شخصيته فالموضوع له جانب نفسي شبابي وله جانب روحي عقيدي وهنحاول نعرضه آم، ما نطولش عشان يبقى في فرصة للأسئلة الأول لو سألتك أنت مين ممكن تتلخبط في التعريف تقول أنا فلان أيوة يعني أنا عارف اسمك بس أنت يعني عبر لي عن نفسك كده اتكلم عن نفسك تلاقي نفسك مخبطت مش عارف تقدم نفسك المفروض الواحد يعرف يقدم نفسه فيعرف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش لكن شباب كتير قوي يقول انا مش عارف نفسي انا مش فاهم نفسي انا ساعات ابقى متضايق مش عارف متضايق ليه انا ساعات فجاه كده الاقي نفسي عاوز اغير اصحابي بدون داعي في حاجات انا مش فاهمها عن نفسي الاول اقول لك في ثلاث حاجات يخلوك تفهم نفسك نقول لهم ايه اسال نفسك اسال اللي حواليك اسال ربنا ثلاث قواعد لو عرفت تستخدمهم هتفهم نفسك الاول اسال نفسك يعني ايه اسال نفسك في شباب كتير منكم ما بيقعدش مع نفسه ابدا يقعد مع التلفزيون مع الكمبيوتر مع الشباب اللي زيه انما عمره ما بيقعد مع نفسه يس- يحكي مع نفسه تعرفين الكتاب يقول ايه لماذا انت حزينه يا نفسي بيكلم نفسه لماذا تزعجينني ترجي داود بيكلم نفسه الشخص اللي بيقعد مع نفسه بيفهم نفسه انما الشخص اللي دايما بره نفسه مش هيفهم نفسه ابدا ومش هيعرف يقدم نفسه عمره صح يوم ما تيجي تتقدم بقى لشريك حياه بعد كده تيجي تعرف نفسك ما انتش تعرف نفسك مش ع- ما انتش عارف مثلا آه، خطيبتك يعني تقول لك ايه اللي بيضايقك تقول لها مش عارف ايه اللي بيبسطك مش عارف طب انت ايه اللي بتحبه مش عارف ايه اللي بتكرهه مش عارف كل ده لانك ما قعدتش مع نفسك فالاول اسال نفسك يقال ان ابن انطونيوس له كلمه مشهوره يقول لك اعرف نفسك تعرف ربنا يعني لو فهمت نفسك وعرفت نفسك ودخلت جوه نفسك هتلاقي ربنا جوه لان ربنا هو اللي خلقنا اذا القعده الهاديه بينك وبين نفسك هتكشف لك ح- حاجات كتير منها ايه اكتر حاجه حلوه فيك ايه اكتر حاجه وحشه فيك ايه إيه اللي بيضايقك ايه اللي بيبسطك وهكذا الخطوه الثانيه اللي تعملها عشان تفهم نفسك اسال الدايره اللي حواليك يعني لو سالت شله اصحابك لو كانوا عاقلين طبعا دي مش كتير انما لو كانوا عاقلين هيقولوا لك انت احلى حاجه فيك كذا واوحش حاجه فيك كذا لا انت عصبي لا انت طيب لا انت مكار هيقولوا لك في وشك ما تستهنش برايهم لان دول الدايره اللي حواليك انما طبعا يفضل اختيار الناس العقلاء فلو اصحاب بس ساعات يكونوا ايه يعني لسه هما نفسهم مش مش ناضجين قوي فرأيهم متطرف شويه الدايره بتاعت البيت هنا عاده رأيه رايهم اقوى يعني لو سالت والديك واخواتك وقرايبك القريبين قولوا لي انا ايه بالظبط يقولوا لك انت شاب كويس فيك كذا وفيك كذا حلو فيك كذا والوحش فيك كذا وممكن تقعد تسالهم اسئله عن نفسك تفاجئ باجابات انت ما كنتش عارفها عن نفسك الحوار ده بيساعدك تفهم نفسك المدخل الثالث اللي تعرف بيه نفسك هو القعده مع الانجيل لان الانجيل بيحط قدامنا الصوره المثاليه اللي المفروض الانسان يبقى عليها صوره ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح انت لما اتخلقت اتخلقت على الصوره دي وعشان تحقق نفسك لازم ترجع للصوره دي فكل ما تبص في الانجيل وتقعد تتكلم مع ربنا كل ما تفهم نفسك انت قد ايه بعيد عن الصورة دي معلمنا يعقوب شبه الانجيل تشبيه جميل قوي قال عليه المراية المراية الواحد لما بيبص في المراية بيشوف نفسه بس بيشوف هو قد ايه ملخبط يعني هو متخيل نفسه حلو لكن ايه لما بيبص في المراية يلاقي نفسه مبهدل شعره منعكس يبقى لازم يتظبط على الصورة المثالية اللي المفروض يبقى عليها يبقى عندنا ثلاث مفاتيح يساعدوك تفهم نفسك المفتاح الاولاني انك تلاقي وقت تقعد فيه مع نفسك وفي شباب يستخدموا الورقه والقلم يقعد يكتب مذكرات او مشاعر الطريقه دي مفيده جدا في فهمك لنفسك انك تقعد ترجع تفهم آه انت كتبت ايه كان مضايقك ايه انبسطت بايه حققت ايه يومك عدى ازاي المذكرات دي ساعات تساعد الواحد يصاحب نفسه فيفهم نفسه الخط الثاني قلنا انك تسأل ناس مقربين عاقلين مش اي حد عشان لو رحت لواحد في الشارع تقول له ايه رأيك فيا هيقول ده شاب مفوت الخط الثالث هو الاهم دايما هو انك تقعد مع ربنا ان كان في انجيل او خلوة او صلاة ده كل ما تعمله بانتظام كل ما يوريك الصح ايه وانت فين الصورة المثالية ايه وانت بعيد عنها قد ايه واحد يقول طب انا هقعد مع نفسي او هقعد مع الناس او هقعد مع ربنا هعرف ايه بالظبط يعني لما اقول اعرف نفسك دي هعرف فيها ايه اقول لك شويه نقط مثلا لازم تعرف المزايا هتقولي لا ما فيهاش حاجه عدله اقول لك تبقى مش عارف نفسك في شباب كتير ما بيبقاش شايف في نفسه ولا حاجه كويسه ده عنده صغر نفس مش ممكن ربنا ما خلقش فيك حاجه كويسه فيك حاجات حلوه طبعا لازم تعرفها حقك على نفسك انك تعرفها وحق ربنا عليك انك تعرفها وبيسميها الكتاب الوزنات ربنا اداك وزنات امكانيات ممكن تقول انا طيب انا بحب الناس انا بطبع اجتماعي انا دم خفيف انا نشيط في الدراسة انا بحب الرياضة انا شاطر في الكمبيوتر مزايا قصاد منها لازم تعرف العيوب برضه مش بقول الخطايا دي مش جلسة اعتراف جلسة الاعتراف مكملة وليها مكان تاني لكن انا بتكلم على جلسه انت بتحلل فيها نفسك تقول لا مثلا انا شويه عصبي انا بخاف انا فيه كسل فيا شويه كسل انا عيبي ان انا بخون اللي قصادي ما بستامنوش بسرعه انا عيبي مندفع في الكلام انا عيبي مستعجل دايما انا عيبي بطيء زياده في القرارات ومتردد اعرف عيوبك قصاد المزايا في عيوب برضه اعرف طموحاتك نفسك في ايه في شاب تساله نفسك في ايه يقول لك مش عارف عايش ليه مش عارف عاوز ايه مش عارف الله طب ما انت مش فاهم نفسك وطبيعي مثل هذا الشاب ما بيبقاش سعيد ابدا لان زي ما هنشوف الشخصيه القويه دايما شخصيه هدفها واضح فانت ايه طموحاتك نفسك في ايه وما تقولش كلام من براك في ناس تقول كلام كده شكله يعني حلو بس هو مش من جواهم لا قول اللي جواك تقول نفسي ابقى اشطر واحد ماشي نفسي ابقى عضلاتي قويه ماشي نفسي ابقى احلى واحده في الدنيا ماشي قول اللي انت عاوزاه بس خليك عارف انت نفسك في ايه قصاد كده برضو مفيش مانع تعرف ايه اكتر حاجات اثرت في حياتك ان كانت ايجابيه ولا سلبيه برضو دي لما تقعد مع نفسك او تقعد مع ناس مقربين ممكن تكتشفها تقول لما انا كنت صغير والاستاذ احرجني قدام كل التلامذه انا الحكايه دي مش قادر انساها ابدا جرحت ثقتي بنفسي كويس انك تعرفها دي حلو قوي انك تكتشف العيب ده تقول في مره تاني كل الناس سقفت لي وانا باخد الكاس حاسس ان دي اجمل لحظه في طفولتي حلو خليك عارف ايه الحاجات اللي عدت عليك جرحتك والحاجات اللي عدت عليك رفعتك لان كل ده شكلك كل ده جزء من تكوينك فعشان تفهم نفسك افهم الحاجات دي برضو اعرف الخبرات اللي عدت عليك يعني انت لعبت رياضة ايه مثلا اتعلمت موسيقى شوية اتكلمت مع ناس اجانب شوف الخبرات اللي عدت عليك في خبرات حلوة في خبرات سيئة في حاجات ندمت عليها قلت يا ريتني ما اتفرجت على الفيلم ده كويس وقلت الكتاب ده فرق معايا كتير قوي استفدت منه كويس اعرف الحاجات اللي عدت عليك شكلتك إذا عندنا حاجات كتيرة وأسئلة كتيرة بتساعدك إنك تفهم نفسك نقطة مهمة في معرفة الشاب لنفسه إنه يعرف القيمة حاجة اسمها الفاليو القيمة القيمة إحنا كشباب مسيحي قيمتنا الحقيقية في إن إحنا أولاد ربنا يعني دي القيمة بتاعتك قبل ما تكون مصري وقبل ما تكون شاطر في المدرسة وقبل ما تكون ابن فلان وفلانة وقبل ما تكون أخوك فلان وقريبك فلان وقبل ما تكون لا بص كل ده كوم انت قيمتك الحقيقية في ان أبوك ربنا عارفين ممكن تقابله شاب مثلا أبوه وزير ولا حاجة فتلاقيه حاسس بنفسه قوي وبيمشي كده منفوخ لمجرد ان أبوه وزير هو ده قيمته إحساسه بالقيمة نابع من ان له قريب مهم انت لو فهمت يعني ايه ان ربنا ده أبوك هتبقى هي دي قيمتك الحقيقية لكن لو بصيت للناس حواليك هتلاقي بيحطوا القيمة في معايير تانية واحد حاطط قيمته في الشهادة اللي معاه مثلا واحد بيقول أنا الدكتور فلان أنا المهندس فلان أو أنا الأول في الثانوية العامة دي القيمة بتاعته واحد تاني بيحط قيمته في العلاقات يقول لك أنا أعرف فلان أعرفه ومعايا تليفونه قال يعني دي بقى تديله قيمة كبيرة قوي أنا قابلت فلان واخد منه أوتوجراف فدي بالنسبة له مدياله فخر وقيمة واحدة مثلا تبقى قيمتها في جمالها هي ناسية خالص حكاية إنها بنت ربنا إنما طول النهار قدام المراية شعرها مش عارف إيه وشكلها شكله إيه وقيمتها في جمالها وحاسة إن ده راس مالها فمثلا لما تطلع شوية حبوب في وشها ولا تتخن شوية تلاقي جالها انهيار عصبي ليه؟ لأن حاطة قيمتها في جمالها واحد تاني حاطط قيمته في صحته وعضلاته فبيلعب بقى رياضة عنيفة إنما لما يجيله, يجيله دور سخونة كده ويرقد يحس إن هو ملوش أي لازمة لأنه فاكر نفسه يعني قوي ما بيتغلبش ناس كتيرة قوي في الزمن ده حاطة قيمتها في فلوسها حتى في الشباب تلاقيه ايه مش عارف لابس ساعة بقد كذا ويقف وسط العيال بقى يفرض عليهم ويوري لهم الساعة كده عشان يقول أنا معايا ساعة بكذا أو لابس كوتشي غالي جزمة غالية يبقى عاوز يطلعها في وش الناس كلها يقول لهم الجزمة دي بكذا جايبها من البلد الفلانية واحد حاطط قيمته بجزمته هو حر واحد حاطط قيمته في الفلوس زي ما تكبر شوية تلاقي واحد حاطط قيمته في العربية اللي راكبها هو ينزل من العربية الشيك دي عاوز كل الناس تبص عليه وهو نازل قيمته في العربية مفيش قيمة أكتر من كده واحد قيمته في البدلة اللي لابسها ففي ناس حاطة القيمة أو الفاليو في معايير كتيرة قوي واحد قيمته في كلامه يحب يتكلم ويبهر الناس بالكلام أو دمه خفيف فيقعد ينكت كتير ومعتقد إن دي راس ماله فالناس بتحبه عشان دمه الخفيف وعشان كتر كلامه إذا في قيمة مختلفة من واحد للتاني وللأسف دي موجودة في كل شبابنا إنما الشاب المسيحي الحقيقي كل الحاجات دي صغيرة ما عدا حاجة واحدة قيمته في إنه لما يدخل الصلاة يكلم ربنا يقول له أبانا الذي في السماوات دي القيمة بتاعته فلما يجي واحد أغنى منه متهزش واحدة أجمل منها تفرقش معاها واحد مش عارف متفوق عنه ما ما يزعلش وما يغيرش وما يحسدش وما يحقدش ليه انا ابن ربنا فانا قيمتي في الحته دي فالباقي ده كله كلام صغير عارف كويس ان العربيه هتبوظ والبدله هتتقطع والجمال هيروح وال... كل ده كلام فاضي من هنا ندخل على حاجه اسمها الشخصيه القويه اغلب الشباب بيتكلم في في, المع... في التعبيرات دي يقول لك فلان ده شخصيه ايه يعني الشخصيه القويه دي كلكم نفسكم تبقوا شخصيات قويه والمسيح الحقيقي شخصيته قوية على الأقل هنحط أربع معايير للشخصية القوية أول معيار أو محك للشخصية القوية أن الشخصية القوية ليها هدف واضح أي شخص ملوش هدف واضح تأكد أنه شخصية ضعيفة قصبة تحركها الريح لما مر ربنا يسوع علق على يوحنا المعمدان قال ماذا خرجتم لتنظروا أقصبة تحركها الريح قصبة تحركها الريح يعني واحد كده ايه على كل لون ملوش كده كيان إنما يوحنا المعمدان قال لهم أقول لكم أعظم من نبي لأن يوحنا المعمدان كان شخصية قوية جدا حتى هيرودس بيخاف منه وهيرودس ده ملك كل الناس بتعمل له حساب ليه؟ يوحنا المعمدان له هدف واضح جدا هو نشر الملكوت وإعداد الطريق قدام المسيح الآتي فبسبب وضوح الهدف شخصيته قوية جدا كل الناس خرجت وإيه ناس شديدة عشارين وخطاة و... وقلوبهم حجر إنما تهزوا من كلام يوحنا المعمدة ما يخافش من حد أبدا في هدف فأنت لما يكون لك هدف واضح تبقى شخصيتك قوية وعلى فكرة على قد ما هدفك حلو على قد ما شخصيتك حلوة يعني اللي هدفه يطلع الأول شخصيته قوية بس اللي هدفه يخدم الناس شخصيته أقوى واللي هدفه يدخل الناس كلها السماء شخصيته أقوى وأقوى بقى كل ما كان الهدف رائي وكبير كل ما كانت الشخصية أقوى معلمنا بولس الرسول كان هدفه واضح جدا عاوز في كل حتة يدخل الناس السماء يقف يتحاكم وهو بيتحاكم يهز اللي بيحاكموه يهز المحكمة كلها هو مش بيدافع عن نفسه عمال يتكلم عن المسيح لدرجة مرة الكتاب يقول ارتعد فيليكس الوالي الوالي اللي بيحاكمه اترعش منه هو بيتكلم عن البر والدينونة هزه لو بولس كل همه انه يطلع من السجن كانت تبقى شخصيته اضعف لو بولس كل اللي همه انه يعمل فلوس كانت شخصيته تبقى اقل ما دي اهداف لو بولس كل همه يحافظ على نفسه عشان ما ياخدش حكم اعدام يعيش فتره اطول هدف كان يبقى غير مؤثر انما لان هدفه قوي واضح شخصيته قويه جدا كل ما تحب ربنا وتحب الملكوت تبقى شخصيتك اقوى كل ما تلهيت في الدنيا واهدافك ضعيفه كل ما كانت شخصيتك ضعيفه وكل ما كانش ليك هدف يبقى مالكش شخصيه المعيار الثاني في واحد يحط هدف بس ما يعملش مجهود المعيار الثاني للشخصية القوية أنها تسعى لتحقيق الهدف هو الالتزام يعني إيه؟ أديكم مثل من حياتكم أنت ليك واحد صاحبك متفوق عاوز يطلع الأول أو عاوز يدخل كلية معينة في ثانوية عامة فلأن هدفه واضح نفسه في الكلية دي تلاقيه مجتهد جدا ما يضيعش وقته بتقول له تعالى نخرج يقول لك سوري النهارده مش فاضي بيقولوا التلفزيون في حاجه حلوه بيقول لا مش هتفرج ورايا مذاكره ده شخصيه قويه ليه؟ الشخص القوي يتعرف لما يعرف يقول لنفسه لا مش لما يعرف يقول للي حواليه لا سهل قوي تقول للناس لا انما الشطاره تعرف تقول لنفسك لا تبقى نفسك تنام وتقول لا هذاكر شويه كمان لان قدامي هدف هشتغل شويه كمان ان قدامي هدف هقف اصلي حتى لو تعبان لان في هدف يبقى الشخصيه القويه دلوقتي فيها معيارين المعيار الاولاني في هدف واضح المعيار الثاني في سعي لتحقيقه سعي دي تقول عليها التزام تقول عليه اجتهاد تقول عليه جهاد تقول عليها رجوله تقول عليها امانه تقول عليها مجهود انما في حاجه بتتعمل انما ساعات واحد يقعد كده يقول نفسي اطلع الاول على الثانويه العامه في مصر كلها بس لا بيذاكر ولا بيعمل مجهود ولا بيراجع طيب ما هو في هدف اه بس ما بيعملش حاجه بالتالي ده شخصيه مش قويه المعيار الثالث انه بيأثر في اللي حواليه يؤثر في الاخرين يعني ايه الشخصية القوية مؤثرة تعرف قوتها من تأثيرها يعني بولس منين ما كان يروح, يروح تلاقي الناس كلها اتأثرت بيه ليه شخصية قوية لأن الروح القدس اللي فيه مديله قوة لأن هو رجل صلاة وصوم ف... وعنده هدف واضح وبيسعى لتحقيقه عشان كده شخصية قوية مؤثرة فهنا التأثير علامة قوة الشخصية هتقول لي طب ما انا دمي خفيف كل العيال تتلم حواليا عشان بقول نكت اقول لك ايه انت عارف كويس ان في وقت تاني وقت الجد هيسيبوك لانك مش جاد فهنا التاثير وقتي جدا ومحدود انما هيلاقوا شخصيه تانية عاقله زميل تاني عاقل يمكن ما عندوش نفس خفه الدم بس راجل عاقل كلامه مظبوط موزون فيرتاحوا له أكتر فالأيام هتخدم التاني مش الأولاني ليه؟ هدف واضح سعي لتحقيقه تأثير على الآخرين والتأثير مع مش معناه أنك تمسك عصاية للناس لا التأثير ده من, من واقع شخصيتك الشخصية الوديعة المتواضعة المحبة البشوشة الحكيمة مؤثرة جدا ربنا يسوع له المجد جلنا على الأرض وتجسد وتأنس وبقى إنسان زينا ورانا كمال الشخصية قوة الشخصية فربنا يسوع له المجد كل الناس تتأثر بيه منين ما يروح حتى لو ناس بتكره الخير بتعادي ربنا يسوع بس بتتأثر بيه برضه بتخاف منه على الأقل تعمل له حساب الشخصية القوية تؤثر ولا تتأثر إنما خلي بالكم لو قلت لا تتأثر خالص يبقى شخصية عنيدة مش شخصية قوية طب افرض في حد كويس عاوز يأثر عليك لو أنت شخصية قوية ممكن تتأثر بالكويسين بس الشخصية القوية ما تتأثرش بأي حد إنما تتأثر داخل الهدف أديكم مثل يعني لما يلتقي معلمنا بولس مع معلمنا بطرس مع معلمنا يعقوب تلاقي بولس مفتح ودانه وعاوز يتعلم درس هيتعلم حاجة من بطرس وهيتعلم حاجة من يعقوب طب ده انت يا بولس في أوروبا الناس كلها بتتعلم عليك لا بس لما انزل للآباء الأعمدة المعتبرون أنا ببقى قاعد زي التلميذ عاوز أتعلم يعني هتتأثر قال طبعا هتأثر هتأثر بدول لأن دول تلاميذ المسيح الأوائل اللي يعني عشر ربنا يسوع تمتعوا بيه إذا الشخصية القوية تؤثر ولا تتأثر إلا في حدود الهدف يعني إيه واحد صاحبك مستهتر يجي يقول لك تعالى معايا نعمل كذا ولا كذا لا واخد موقف ليه لأنك لا تتأثر بالمؤثرات الخايبة دي إنما جالك خادم حلو او صديق روحاني وقال لك تعالى نروح التسبحه يقول له يلا نروح هل انت هنا تابع منقاد لا انت شخصيه قويه ومؤثره لكن تتاثر بالاخرين في حدود الهدف بس يبقى خلي بالكم مش معنى ان الشخصيه قويه ومؤثره انه ما بيتاثرش خالص لا يبقى عنيد مش بقى يبقى مش قوي الشخص القوي مؤثر ويتاثر في حدود حدود هو حاسبها لنفسه يعرف امتى يقول اه ويعرف امتى يقول لا بصوا بقى الشخصيات انواعها مختلفه مش معنى انكم كلكم شخصيات قويه ان انتوا هتبقوا استنباط من بعض لا مش كل الشخصيات القويه اجتماعيه قوي مش كل الشخصيات القويه هاديه زياده مش كل الشخصيات القويه مثلا قياديه لا الشخصيه القويه ممكن تكون قوية في نوعها يعني ايه يعني مثلا ممكن نقسم الشخصيات ممكن لكن هي ليها تقسيمات كتير إلى أربع أنواع مشهورين نوع يسموه شخصية قيادية يعني يحب ياخد المبادرة عنده جرأة طبيعية عنده إقدام بيفكر كويس في شخصية تانية تميل انها تبقى اجتماعية يحب كل الناس يتكلم مع كل الناس ما اعرفش اقعد ساكت حكاويه لطيفة ودمه خفيف في شخصية تالتة تبقى باحثة عن الكمال عاوزة الدنيا كلها عشرة على عشرة عاوزة كل حاجة في مطرحها لو لو الصليب ده مش في مكانه يبقى قلقان في شخصية رابعة تبقى هادية شوية يعني ما تحبش الدوشة ما تحبش الزحمة مش بتاعة شلة الكبيرة كلامها قليل شوية كل شخصية من دول ليها ميزات وليها عيوب وعلى فكرة ما فيش حد ما فيهوش حتة من كل حتة يعني بس ممكن تكون انت ميجور يعني اساسا شخصية اجتماعية وفيك حتة طبعا هدوء وحتة قيادة وكلام زي كده الشخصية القوية شخصية قوية في نوعها يعني ايه لما تبقى شخصية اجتماعية مش مطلوب تبقى شخصية هادية لا مش لازم يعني ممكن نتخيل أن معلمنا بطرس الرسول مثلا شخصية قيادية وشخصية اجتماعية يتكلم كتير وفي حتة اندفاع وإقدام ورياسة كده هل لازم يبقى زي يوحنا يوحنا غالبا شخصية هادية لا بس على فكرة بقى بطرس ويوحنا كانوا أصدقاء جدا لو قريتوا الكتاب كويس تلاقوا بطرس ويوحنا يجروا يوم القيامة سوا ويتضربوا في سفر الأعمال سوا ويعملوا معجزة المخلع سوا الأعرج سوا وبطرس يميل على يوحنا يقول له اسأل ربنا يسوع بيتكلم على مين لما كان بيقصد يهوذا فبطرس ويوحنا أصدقاء جدا مع أنهم شخصيات مش مش نسخ من بعض وبعد كده لما اتملوا بالروح القدس بقت شخصيات قوية جدا ورائعة جدا هل بطرس مع عدس القيادي بتاع زمان؟ لا هو نفسه القيادي بس دلوقتي يقف يوم الخمسين ويتصدر قيادة التبشير لكل المجتمعين هل يوحنا الهادي ده اللي كان في حضن ربنا يسوع اللي كلامه قليل تحول إلى شخصية اجتماعية وبيتكلم كتير لا فضل شخصية هادية بس ايه يحلق في سماء اللاهوت طلع لنا انجيل يوحنا ورؤيا يوحنا وحاجات حلوه قوي اذا الشخصيات اكتملت بالمسيح له المجد وتجملت وتقوت وبقت شخصيات قويه بس في نوعها ما اختلفش النوع عشان كده مهم الواحد يفهم نوع شخصيته وممكن تسال اصحابك انا شخصيتي ايه قيادي اكتر ولا اجتماعي اكتر ولا وممكن تقرا كتب الحاجات اللي في الكتب اللي عن الشخصيه والاسئله اللي بيعملوها دي بتساعدك تفهم شخصيتك يعني انا غاوي صداع هتفرق ايه شخصيه هاديه ولا شخصيه قياديه لا اقول لك هتفرق انك تستخدم ميزاتك وتقاوم عيوبك يعني الشخصيه الاجتماعيه فيها ميزه انها لسانها حلو وتقدر تتعامل مع كل الناس وفيها عيب ان دايما العلاقات سطحية والكلام ساعات يبقى كتير فمش قد الكلام اللي بيقوله يبقى انت استثمر او استغل الوزن اللي عندك انك انت بتتكلم مع الناس بسهولة قوي وتفادى العيب اللي عندك انك انت بتتكلم عمال على بطال او انك انت بتوعد وبتخلف او ان علاقاتك سطحية لان عندك اصدقاء بتاع مليون صديق ما ينفعش الكلام عكس مثلا الشخصية الهادية الشخصية الهادية تلاقوا العلاقات قليلة ده عيب شوية إنما العلاقات عميقة واخدين بالكم في عمق في العلاقة تلاقي الكلام قليل بس الكلمة بتطلع بحساب إذا في عيب وفي ميزة في كل شخصية لو أنت عاوز تبقى شخصية قوية لما تقرب من ربنا يسوع أكتر وأكتر وتبقى المراية قصادك دايما الإنجيل هتلاقي شخصيتك كل مدى بقت أحلى زالت الميزات وراحت العيوب شوية شوية فبقيت بطرس الحلو اللي بعد يوم الخمسين بقى رسول عظيم بقيت يوحنا الرسول العظيم الهادي الوديع لكن اللي ما فيش بقى الخوف بتاع زمان أو العيوب القديمة في تعبير تاني بيستخدموه ساعات يقول لك الشخصية الناضجة الناضجة يعني ايه؟ يعني اللي استوت بيشبهوا ساعات الإنسان زي الثمرة كده ما تشوف شجرة مانجا وما يكونش الموسم تلاقي المانجايه طالعه بس ايه ناشفه محجره كده زي الطوبه ما ينفعش تاكلها لو قطفتها في الوقت ده تبقى انت ظلمتها وانت كمان مش هتاكلها هترميها استنى لما يجي الموسم تلاقي المانجايه من دول ايه بقت حلوه كده ولما تاكلها يبقى طعمها حلو ده اللي بيسموه النضوج النضوج يعني ايه الشخصيه بتكتمل انتوا دلوقتي كشباب مثلا ثانوي في مرحلة ما قبل النضج يعني ماشيين في اتجاه النضوج لكن مثلا لما واحد فيكم يقول لي أنا بحب واحدة أقول له بص ما تقولش ده حب الحب يحتاج إلى شخصية ناضجة اللي عندك ده مشاعر ولأنك شخصية مش ناضجة كفاية المشاعر دي هتتغير بكرة بعد سنتين هتلاقي العاطفة اللي ابتدت دي طفت خالص ويمكن تظهر واحدة تاني يبقى لو ابتديت كلام في المرحلة دي وانت مش ناضج الكلام اللي بتقوله انت مش قده كأنك بتقطف ثمرة فقبل ما لا تاكلها ترميها بعد كده يبقى المشروع كله مش مش سليم لانك انت لسه لم تصل الى نضج بعد ولازم تبقى عارف كده وده ما يعيبكش في حاجه وهي الثمره اللي في الشجره اللي لسه بتستوي عيبها ايه ما فيهاش عيب بس دي وقت فانت مع الوقت والخبرات هتبقى شخصيه ناضجه تقول لي طب اعرف منين ان انا بقيت شخصيه ناضجه في شويه معايير في معايير كتير قوي انا هقول لكم بعضها النضوج مرتبط بحاجه اسمها قبول النفس والاخر يعني ايه يعني أغلبنا كشباب في الأول بتبقى متغاظ من نفسك في حاجات كاره نفسك في حاجات متغاظ قوي إنك رفيع زيادة أو متغاظ قوي إنك تخين زيادة متغاظ قوي أو مش قابل نفسك بالخطية دي مش طايق نفسك لما بتقع في خطية شهوة مثلا بتبقى قرفان من نفسك في نفس الوقت تلاقي رد فعلك للي حواليك ساعات يبقى عنيف يعني مش قابل الناس اللي حواليك يبقوا مختلفين عنك عاوز كل الناس يهودوك او يبقوا زيك ويبقى كل الناس ليها شكل واحد دي علامة عدم نضج لما تهدى شوية وتستوي شوية وتكبر شوية هتقبل نفسك تقبل نفسك يعني ايه هتبقى عارف انك فيك حاجات حلوة وحاجات وحشة وهتبقى عارف ان دي نقطة ضعفك هتجاهد فيها وتقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني بس عارف فاهم ان دي نقطة ضعف وقابل نفسك على كده ولما هتقبل نفسك بحلوها ومرها هتقبل اللي قصادك بعيوبه مش هتقول لازم يتغير لا هو عصبي شوية ماشي هتفاهم معاه هطول بالي عليه هناخد وندي حتى في وجود العصبية يبقى من علامات النضج انك تبقى قابل نفسك وقابل اللي حواليك دي علامة حلوة في الاول ما بتبقاش قابل لا نفسك ولا اللي حواليك علامة تانية من علامات النضج في الشخصية الاعتدال والتوازن تلاحظوا انتوا كشباب عندكم حتة ميل للتطرف يعني ايه الدنيا بالنسبة لك ابيض واسود يا كله يا بلاش لا الدنيا ما تمشيش كده مفيش في الدنيا ابيض واسود قوي كده مفيش حد مية في المية كامل ومفيش حد مية في المية وحش فخليك معتدل في احكامك انت نفسك لا كلك عيوب ولا كلك مزايا انت فيك عيوب ومزايا واللي حواليك كده التوازن ده الاعتدال في النظر الى نفسك والى الناس والى الامور الأحكام المعتدلة مش الأحكام المطلقة دي تميز النضج تلاحظوا أن أغلب الإرهابيين مثلا شباب صغير عارفين ليه؟ لأن الشباب الصغير يميل للتطرف فالدنيا بالنسبة له إيه؟ ده وحش وده حلو إنما أي شخص كبير عاقل تلاقي مفيش حاجة اسمها وحش وحلو وحش في إيه وحلو في إيه خلينا نتكلم كلام مفيد فمعتدل الدنيا بالنسبة له أقدر وما أقدرش لكن مش أقدر بس أو ما أقدرش بس فهنا الاعتدال والتوازن علامة من علامات النضج علامة كمان الاستقلالية والمسؤولية يعني إيه زي ما قلنا الشخصية الناضجة بتقبل نفسها وتقبل الناس معتدلة كده ومتوازنة في أحكامها وتقييمها للأمور يبقى عندها حتة استقلالية يعني إيه يعني في الأول وانت صغير كنت دايما ماما بابا دايما بترمي على حد دي يعني هنقبلها في مرحلة إنما كل ما بتكبر بتبقى مستقل بتعمل حاجتك بنفسك مسؤول عن نفسك مسؤول عن قرارك مسؤول عن اختياراتك مش بتحمل الناس كلها كل غلطة بتحصل مش بترمي على اللي حواليك عارف حدودك وحدود اللي حواليك في حتة استقلالية في حتة مشاركة وفي حتة استقلالية شاب فيكم اللي اصحابه بيسوقوه في اي اتجاه يبقى شخصية غير ناضجة ليه؟ لانه بيتسأل مش مستقل انما البنت فيكم اللي بتعرف تقول لا معلش انا مش هروح المكان ده ما يناسبنيش شخصية مستقلة ناضجة عاقلة مسؤولة تعرف تقول امتى لا من علامات الشخصية الناضجة كمان الواقعية والموضوعية يمكن شكل الكلام كبير بس أنا بحاول أبسطه يعني إيه الواقعية والموضوعية في الأول وأنت شخصية كده شباب سخن بتبقى حالم يعني أحلامك عالية قوي دي حاجة كويسة إنما لما تزداد نضجا تزداد موضوعية موضوعية يعني إيه أو واقعية يعني تنزل لأرض الواقع شوية يعني في الأول كنت بتحلمي فارس أحلام زي الأفلام وإيه مش عارف قصر شكله إيه وبتاع بعد كده بقى إيه لما كبرت شوية أنا بس عاوزة شقة كويسة وبني آدم كويس ويبقى كتر خير ربنا بقينا موضوعيين بقينا واقعيين شوية واخدين بالكم كان في وقت بتشوفي صاحبتك دي ملاك من السماء دي إنسانة قديسة دي بعد شوية لا هي برضو ليها ضعفاتها وليها أخطائها وأنا بحبها وأصحاب بس دلوقتي بقت عارفة إيه فيها حلو وإيه فيها مش حلو يبقى دخلنا في موضوعية في واقعية ما بقتش الدنيا بالنسبة لنا سماء وأرض لا بقينا يعني بين السماء والأرض دي من علامات الشخصية الناضجة ودي كلها حاجات مفيدة في انك تعرف نفسك مثلا في التوازن نقطة التوازن دي لأنها نقطة غايبة عن شباب كتير قوي هديكم مثل مشهور في الثانوية العامة خلاص انتوا أغلبكم خلص امتحانات إنما تلاقي شاب مثلا بيحط جدول مذاكرة يعمل جدول مذاكرة يعمله لليوم هيذاكر مثلا 15 ساعة وكل ساعة مش عارف هيعمل كام فصل في ال في ال في المادة يجي على نص النهار يلاقي نفسه ما عملش 10% من الجدول يكتئب يقفل الكتب ما يعملش حاجة هو ايه ده يا حبيبي انت ما عندكش توازن حط الوقت وحط البرنامج على قد الوقت تبقى شخصية متوازنة عارف انك هتريح كل ساعتين عارف انك هتنام لك شوية في نص النهار عارف انك مش هتقدر تركز في اخر الليل كتير اعمل حاجة معقولة معتدلة عارف لو عملت برنامج وتفوقت على نفسك هتلاقي نفسيتك مفتوحة جدا وتالي يوم صاحي متحمس تذاكر اكتر واكتر انما حتة التطرف انك عامل برنامج اكتر من الوقت كتير طب ما انت الخسران في الاخر اكتئبت واتضايقت ومش عارف تكمله مثلا التوازن او الاعتدال او الحدود الناس عاوزة ايه وانت نفسك في ايه لازم يحصل نوع من التوازن ارضي الناس وارضي نفسك بس بحدود هتقول لي ارضي نفسك دي مش في الانجيل لا الانجيل قال تحب قريبك كنفسك يمكن انت لسه مش قد انك انت ترضي الناس بلا حدود تقوم تقع ما تقدرش تكمل اعمل حدود كده وتوازن بين اللي الناس محتاجاه وطبعا في حدود وصية ربنا وبين اللي انت نفسك فيه برضه في حدود وصية ربنا التوازن ده يخليك ماشي حياتك هادي توازن مثلا بين شكلك من بره وشكلك من جوه كلكم يعني عاوز اقول لابسين ماسكات كده بتتجملوا كلنا بنتجمل قصاد بعض لما منظرك في البيت غير كده وانت عارف طول ما الفرق كبير قوي بين شكلك في البيت وشكلك في الشارع او في الكنيسة تبقى انت لسه شخصية مش ناضجة كل ما تبقى شخصية ناضجة تلاقي ايه الفرق مش كبير يعني اللي يشوفك في بيتك اللي يشوفك في الشارع اللي يشوفك في الملعب اللي يشوفك في الكنيسة نفس الطباع ونفس الشخصية كده يبقى انت شخصية ناضجة فعلا لان في توازن بين المنظر الداخلي والمنظر الخارجي مثلا التوازن بين الكلام والأعمال تلاقي ساعات شاب يقول كلام كبير قوي وشعارات كبيرة قوي وتلاقي حياته ضلمة خالص استنى بس لا خليك متوازن خليك شخصية ناضجة اللي تقوله اعمله قول اللي تقدر عليه ما تقولش كلام كبير ما تقدرش عليه يبقى دي علامات التوازن في حياة الشاب اللي تخليه شخصية ناضجة احنا اتفقنا في البداية ان الواحد عشان يفهم نفسه يقعد مع نفسه ويقعد مع ناس كويسين عاقلين حواليه ويقعد مع ربنا لما بتقعد مع ربنا في حاجة اسمها النمو او التطور المستمر هتقول لي انا شخصيتي ضعيف اقول لك اوعى تقول كده ليقل الضعيف بطل انا انت لما تمسك في ربنا هتبقى قوي شوف انت واقف فين وضعفاتك ايه وابتدي بقى مع ربنا خطوة خطوة صلح مع ربنا حتة بحتة فعشان كده الواحد بيبتدي الأول من مطرح ما هو واقف خاطي عنيد كذاب خواف قلقان أيا كانت البداية حط البداية وابتدي اطلع السلم خطوة خطوة هتطلعوا ازاي؟ هتطلعوا أولا بالمحاولة يعني ايه؟ أب اعترافك يقول لك بص هنتدرب الشهر ده إن احنا نصحى بدري نصلي باكر كل يوم تقوم تبتدي تحاول انت بطبعك مش ملتزم وكسلان فيك عيب طب معلش تحاول تمشي يومين تبطل يومين تمشي يومين تبطل يوم ترجع لأب اعتراف يقول لك نحاول تاني يا حبيبي شوفوا الإرشاد مع المحاولة شهر في شهر في شهر تلاقي نفسك ابتديت تتعود يبقى طلعت خطوة يبقى غلبت نفسك في حتة الكسل يبقى تفوقت على نفسك وبقيت شاب نشيط يبقى اكتسبت صفة جديدة بتنقلك من الصورة الأولانية للصورة المثالية بس حتة بحتة هتقع وتقوم اوعى تفتكر انك هتطلع كده جاري من الصورة الحالية للصورة المثالية لا طبيعة الطريق انك تقع وتقوم ما يهمكش طبيعي تقع وتقوم فاش حاجة وعشان تقع وتقوم محتاج دايما شكل او مثل اعلى قصادك ربنا يسوع طبعا مثلنا الاعلى في كل حاجة واب اعترافك مثل اعلى واستاذك في مدارس الاحد مثل اعلى وناس حلوة في الكنيسة والقديسين اللي بتحبهم كل دول بيسخنوك عشان تطلع من الحالة اللي انت فيها للحالة المثالية اللي عاوز توصل لها بيغذي المسار ده كله ايه انك تقرا الانجيل كتير تقرا سير قديسين تدخل مهرجان الكنيسة تدخل انشطة الكنيسة الثقافة دي كلها والخبرات دي كلها تاخدك من مطرح ما انت واقف بعيوبك بضعفاتك وتطلع بيك تبقى شخصية كاملة ناضجة شبه المسيح يبقى ما حدش يقول انا مش نافع انا وحش انا فيا عيوب انا ضايع انا لما بقعد مع نفسي بكتشف حاجات وحشه قوي انا الناس شايفاني شخصيه مش فالحه لا دي البدايه ربنا شغلته ياخدك من مطرح ما انت واقف ويعمل منك قديس بس اديله فرصه اشتغل معاه يبقى لما تيجي نبتدي نقول ايه من الاول انا مين اول حاجه تيجي في بالك انا ابن ربنا هو مسؤول عني هشتغل معاه لغاية ما يعملني شبه المسيح ابنه الوحيد لأني أنا ابن ربنا فمطالب أن أنا أبقى شبه المسيح الابن الكلمة الحقيقي هنا ندخل على حتة أنا فاضل لي دقايق لما تقول أنا ابن الله أو أنا مسيحي ليه بتقول أنا مسيحي احنا قلنا في الأول في واحد بيقول أنا غني فبيفتخر بدي في واحد تاني بيقول أنا ذكي بيفتخر بدي في واحد بيقول أنا شقي بيفتخر بدي أنت بقى لو هتفتخر كتاب بيقول من افتخر فليفتخر بالرب يعني أنت كفاية عليك ربنا فلما بيقولوا لك ليه أنت مسيحي لازم تبقى عارفها أنا من أنا أنا مسيحي عارفين الشهداء زمان كانوا ساعات يبقوا دمهم خفيف يجيبوا النفندي من دول شهيد اسمك ايه مسيحي ساكن فين مسيحي شغلتك ايه مسيحي يقعد يقول كل الاسئله مسيحي مسيحي فغير اتغاظوا منه هو مش كان بيستفزهم كان فرحان قوي بالكلمه كان حاسس ان هي دي راس ماله مش مهم بشتغل فين المهم ان انا مسيحي مش مهم اسمي ايه انا المهم ان انا مسيحي مش مهم عندي فلوس كام المهم ان انا مسيحي فاهمين الفكره عشان كده كانوا شهداء لان عارفين قيمه نفسهم لما يقولوا لك طب اشمعنى انت مسيحي او ايه اللي يميزك كمسيحي او ليه فرحان بكونك مسيحي هحفظكم ثلاث كلمات قول اولا لان المسيح بتاعي اجمل اله وثانيا لان المسيح بتاعي بيعمل مني احلى انسان وثالثا لان المسيح بتاعي اداني اوضح طريق يعني ايه الأول المسيح هو أحلى إله أو أجمل إله بصوا حوالينا ديانات كتير وفلسفات كتير و... والعالم مليان أفكار لو حطيت ربنا بتاع كل ناس قصاد ربنا بتاعنا لا الفرق كبير قوي صدقوني عشان كده الكتاب بيقول ليس إله مثلك هو طبعا ما فيش آلهة أخرى كل ده مزيف إنما مقصود بيها إيه ليس إله مثلك يعني كل اللي الناس بتمشي وراه يعتقدوا إنه آلهة ما يجيش حاجة جنب ربنا أنا ربنا بتاعي قادر على كل شيء وربنا بتاعي بيحبني جدا وربنا بتاعي فيه كل الحكمة ولأنه بيحبني ما عادش في السماء وسابني في الغل جه من السماء وعاش معايا ولأنه بيحبني لأني هموت قال لي لا ما تموتش أنت أنا هموت أنا وعيش أنت الحياة الأبدية بتاعتي طب وهو في إله حب الإنسان زي كده في أي حتة وهو في إله أقرب للبشر من ربنا يسوع له المجد وهو في إله قادر على كل شيء إلا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح إذا أنا مسيحي لأن عندي أحلى إله أو الإله الحقيقي يوحنا في رسالته الأولى يقول هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية على ربنا يسوع هذا هو الإله الحقيقي فأنا مسيحي لأني عندي الإله الحقيقي اثنين أنا مسيحي لأن مفيش فكرة ولا فلسفة ولا دين تقدر تعمل مني حاجة زي المسيحية أنا المسيح بتاعي هيعمل مني شبهه هيعمل مني مسيحي قديس هيطلع مني أحلى ما فيا لأن هو اللي خلقني إنما لو مشيت ورا الآلهة الأخرى ورا الأفكار الأخرى هبقى لا مؤاخذة أحيانا حيوان ناطق وأحيانا جماد لا قيمة له وأحيانا إنسان أناني بشوية تراب في الآخر لا لا لا ما يعجبنيش الكلام ده أنا عاوز أبقى قديس عاوز أبقى شبه المسيح ما لقيتش في التاريخ إنسان أحلى من ربنا يسوع له المجد فربنا يسوع هو الإله الحقيقي وهو أيضا الإنسان الكامل فأنا عاوز أبقى إنسان كامل فما فيش سكة تاني لكده غير بالمسيح أنا مسيحي لأن كمان الطريق الوحيد للسماء عن طريق المسيح شوف ربنا يسوع يقول إيه أنا هو الطريق والحق والحياة لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي أنا هو الباب إن دخل بي أحد يدخل ويخرج واجد مرعى يخلص ويدخل ويخرج واجد مرعى يعني إيه عاوز تروح السماء مفيش سكة تاني غير ربنا يسوع غير المسيحية من يؤمن بابن الله له الحياة من لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله إذا أنا مسيحي لأن إلهي هو الإله الحقيقي أحلى إله أنا مسيحي لأني بالمسيحية ببقى أحلى إنسان أنا مسيحي لأن دي سكة السماء هيجي واحد يقول لك طب ليه أرثوذكسي بالذات أقول له برضه أقول لك ليه أرثوذكسي بالذات أنا مسيحي وأرثوذكسي انتوا عارفين أرثوذكس يعني مستقيم الفكر ومستقيم الاتجاه ومستقيم العقيدة لأن الأرثوذكسية أنقى إيمان والأرثوذكسية أصدق إنجيل والأرثوذكسية أقدس حياة يعني إيه؟ الأول أنقى إيمان هتقول يعني إيه أنقى إيمان؟ هقول لك بص المسيحية هي المسيحية كل اللي بيقول ربنا يسوع إلهنا الحقيقي المسيح يسوع إلهنا ده مسيحي إنما الشيطان اتشطر ولخبط إيمان البعض فشال من عند البعض فكرة التناول والأسرار فلخبط الطريق لخبط الإيمان شوية وشال من البعض عيلة السماء العذراء والقديسين والملائكة وشال من البعض فكرة الأبدية يمين وشمال حط حاجة في النص الإيمان اتلخبط الأرثوذكسية هي اللي استلمت من المسيح عبر الرسل من جيل لجيل لغاية النهاردة ودفعت دمها غالي عشان تحافظ على الإيمان المستقيم فأنا مسيحي أرثوذكسي لأن عندي أنقى إيمان مش بس إيمان بالمسيح ولكنه أنقى إيمان في نفس الوقت عندي أصدق إنجيل هتقول طب ما هو إنجيل واحد في إيدين كل الطوائف أقول لك استنى هو إنجيل واحد في إيدين كل الطوائف بس كل واحد بيفهمه بطريقته أنا بفهمه زي ما قصد الروح القدس وهو بيكتبه على فم الأنبياء وعلى يد الرسل تقول لي بأمارة إيه طب ما هم كمان بيقولوا هم بيفهموا صح أقول لك استنى أنا برجع 15 20 قرن وأسأل القديسين فهمتوا الكلام ده إزاي يقولوا لي يا ماري جرجس كنت بتتناول يقول آه يا ست دميانة كان ليك أب اعتراف أيوه يا أثناسيوس الرسولي كان عندكم مذبح تناول أيوه يا كيرلس الكبير كان في شفاعة في وقتكم أيوه يا جماعة كان في حد بيقول مطهر لا خلاص أنا برجع للقديسين أطبع خمس قرون قبل ما يكون في طوائف يشرحوا لي الإنجيل كلمة كلمة الروح القدس قصد إيه بالكلام ده يقول لك قصد كذا وكذا وكذا فيبقى عندي أصدق إنجيل فأنا مفتخر إني مش بس مسيحي إني أرثوذكسي عندي أنقى إيمان وعندي أصدق إنجيل ثالث حاجة الأرثوذكسية أقدس حياة هتقول لي ليه أقول لك استنى دور كده في بعض الطوائف على القديسين قول لي بقى طلعوا مارجرجس وطلعوا بوسفين وطلعوا ماريمينا وطلعوا البابا كيرلس وطلعوا طلعوا القديسين دول ولا ما طلعوش دور يبقى المنهج ده السكة دي هي اللي طلعت أقدس حياة ليه كنيستنا الأرثوذكسية مطلعة عدد مهول من الشهداء لأن عاشوا السكة صح فهموها صح عندهم أصدق إنجيل وأنقى إيمان فأقدس حياة حياتهم مقدسة مفيش كنايس طلعت قديسين قد كنيستنا أبدا كنايس الأرثوذكسية دي شهادة إن هو ده الطريق المستقيم هتقولي في كلمة ثالثة بيقولوها ليه أنا قبطي طيب كفاية مسيحي أرثوذكس لا أنت مسيحي أرثوذكسي قبطي طب هتضيف عليا ايه دي ما كفايه عليا احلى ربنا واحلى طريق واصدق ايمان واقدس حياه لا في حته تاني حته قبط دي بقى تخليك عندك اقوى تاريخ انتوا عارفين قبط يعني مصر اقوى تاريخ لو رجعت 2000 سنه ودرست بقى ال 2000 سنه دول تقف في العالم كله تقول انا قبطي مش بس انا مسيحي انا مسيحي الاول طبعا وارثوذكسي ثانيا وقبطي ثالثا ايه قبطي دي بقى انا تبع اثناسيوس تبع كيرلس تبع ماري مرقس تبع العتاوله دول فعارفين الناس دول علموا العالم كله الايمان الرهبنه طلعت من مصر علمت العالم كله الرهبنه الاستشهاد ابتدى في مصر وعلم العالم كله ازاي يأدي يقدم حياته لربنا فانا عندي تاريخ مش عند حد مش بس كده عندي انتماء مش عند حد يعني ايه تراب مصر ده اللي احنا ماشيين عليه جيل المسيح مشي عليه لا راح امريكا ولا راح استراليا ولا راح الهند ربنا يسوع جه بلادنا ومشي عليها مين في التاريخ يفتخر بان المسيح عاش عنده الا فلسطين واحنا طب ما ده انتماء مصر كان فيها اديره مسافه من دير لدير مسافه رمله الجرس يعني ايه يعني بتاع كام كيلو كده من دير لدير لدير من اول السلوم لغايه اسوان كل مصر اديره كل مصر كنايس طب انت ما تفرحش بحاجه زي كده تحت الارض اللي ماشيين عليها في كل حته في الصعيد بالذات في اديره تحت رجلينا وفي اجساد شهداء في كل حته ليه هي دي كنيستنا هم دول اللي خلوك تتولد مسيحي انت ليك جد مس... جد شهيد وانت ما تعرفش لانك لو ما كانش جدك استشهد ما كنتش اتولدت مسيحي لازم تفهم دي لو ما كانش جدك استشهد في يوم من الايام انت ما كنتش اتولدت مسيحي دي ما تخليكش متمسك قوي انك قبطي ما جدك ده قبطي بقى انتوا عارفين من 200 سنه بس ما كانش في حد في مصر غير قبطي ما كانش في اي طوائف من 200 سنه بس ما كانش في اي حاجه اسمها طوائف كل المصريين مسيحيين ارثوذكس اقباط كل المصريين بس من 200 سنه ابتدى ايه تدخل حاجات تانية انا قبطي لان عندي اجمل طقس يعني ايه لو لفيتوا العالم وكنايس العالم مش هتلاقوا كنيسه بجمال طقس كنيستنا القبطيه حتى الكنائس الارثوذكسيه احنا بنحب الكل لكن مفيش تسبيحه زي جمال تسبيحتنا مفيش قداس بروعه قداسنا مفيش طقوس في كل صغيرة وكبيرة بالأيقونات بالألحان كل ده قبطي والحتة القبطية دي تفتخر بيها في العالم كله يبقى أنا من أنا أنا مسيحي أرثوذكسي قبطي وبعد كده أعرف ميزاتك وعيوبك وبعد كده طور في شخصيتك وامسك في ايد ربنا واطلع من مجد الى مجد الى تلك الصوره عينها صوره ربنا يسوع له المجد إلى الأبد أمين لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين